السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أهلا وسهلا بكم واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجنا مدرسة الحب عايز الأول قبل ما أخش الفصل الرابع من فصول مدرسة الحب أشكر كل الشباب والبنات اللي بيشاركونا على الموقع أو على موقع قناة اقرأ بالتجارب تجاربهم مع ربنا سبحانه وتعالى مع كل يوم بنخش فصل بنشوف صفة من صفات ربنا عز وجل وصور ظهور الله بهذه الصفة في حياتنا وناس كتير بتبعت لنا مع أول صفة صفة الصاحب ناس كتير شاركتنا في قصص ليها مع ربنا شفت ربنا الصاحب وهو بيصحبني في حياتي وبيرعاني ويحكوا لنا قصص تزود معرفتنا بربنا عز وجل ومع الصفة التانية صفة الحب اللي كان ساعتها كان قصة سيدنا عمر بن الخطاب واللي شاف صفة حب ربنا عز وجل شباب كتير وبنات برضو بعتوا لنا صور حب ربنا اللي ظهرت في حياتهم وبرضو امبارح مع قصة سيدنا عثمان بن عفان فصل الزوج اللي شاف صفة ربنا الرحيم شباب وبنات كتيرة كلمونا عن رحمة ربنا اللي ظهرت في حياتهم اشكركم على التواصل عبر مصطفى حسن دوت كوم او عبر قناه اقرا وعايز كمان اشكر حضراتكم واشجعكم اكتر ان بعد كل حلقه كلكم تخشوا على اختبار الشخصيه انت مين فيهم الاختبار اللي فيه بعض الاسئله وعليها اختيارات تجاوب منها عشان تعرف انت قد ايه شخصيتك قريبه من شخصيه الحلقه او من طالب مدرسه الحب بتاع النهارده امبارح دخل عدد كبير من الناس واول واول الحمد لله رب العالمين وعرفوا هم قريب قد ايه شخصياتهم من ابو بكر وازاي هو قريب وايه الفرق بينك وبين شخصيه سيدنا عمر او ايه الفرق بينك وبين الزوج الرحيم سيدنا عثمان بن عفان ومع كل مره بتخش بتعرف الفروقات انت محتاج تحسن ايه عشان انت كمان تبقى طالب في مدرسه الحب سواء في الفصول الثلاثه اللي خدناهم فصل الصاحب او فصل المتوازن سيدنا عمر بن الخطاب او فصل الزوج سيدنا عثمان بن عفان واحنا النهارده مع صفه من الصفات اللي قامت بها الدنيا النهاردة الفصل اللي هنخشه الصفة اللي اتعلم فيها طالب المدرسة النهاردة في الفصل ده الصفة دي لو اختلف لو اختفت من قلوبنا تنهدم أي علاقة أنت بتخش فيها بل الصفة دي لو مش موجودة حتى في بلد من البلاد ربنا ما يوفقش أهل البلد دي ولا يساعدهم ولو الصفة دي موجودة عند أهل بلد حتى لو كفار ومش عايزين يعرفوا ربنا ربنا يساعدهم ويأيدهم وينصرهم ويرفعهم لو عندهم الصفة دي فصل النهاردة هو فصل الإنسان العادل النهاردة هنخش مع بعض ونتعلم معنى العدل معنى العدل اللي ظهر في شخصية من الشخصيات اللي اتربت على إيد النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسة الحب وشافت صفة من صفات ربنا ظهر بها رب العالمين في حياته فشاف يعني إيه فعلا إزاي يدير حياته بالعدل ويبقى إنسان حقاني عارف يعني ايه انسان حقاني انت تعاملت مع واحد قبل كده حقاني يوصل لك حقك لغايه عندك عمرك اتصرفت تصرف من غير قصد في حد حكم عليك بالباطل فظلمك وكسر قلبك لانه اتهمك بحاجه هي مش فيك وظلمك بالحكم بالباطل عمرك شفت واحد بقى عنده سلطه فاول ما بقى عنده سلطه بقى ظالم وبيدوس على رقاب العبيد هل قبل كده خضت مناقشه دخلت في مناقشه مع واحد انت عارف انك عندك حق وهو ما عندوش حق وهو عارف ان هو ما عندوش حق بس بيكابر وهو بيتناقش معاك بيكابر لانه مش عايز يرجع للحق مش عايز يبقى حقاني مش عايز يعدل معاك في النقاش بس عشان صورته قدام الناس اصعب حاجه في الدنيا انك انت تنام دمعتك على خدك بسبب ان حد ظلمك حد ما يعرفش ربنا ظلمك وانا بقول واحنا ماشيين في مدرسه الحب كل يوم بنعرف اكتر عن ربنا ايوه اللي بيظلم ما يعرفش ربنا لأن ربنا عز وجل لما خلق الدنيا خلقها بالحق والعدل ولما خلق الدنيا قال والسماء رفعها ووضع الميزان ميزان العدل والحق وإعطاء الحقوق والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ميزان الحق وميزان العدل في التعامل بيننا وبين بعض ده اللي قامت بيه الدنيا عشان كده ربنا عز وجل لما اتكلم عن سيدنا محمد واتكلم عن الإسلام قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فسيدنا محمد لما جه للبشر علمهم يبقوا حقانيين وعلى باب المدرسة مدرسة الحب نستأذن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه ونقبل إيديه سيد العادلين اللي الحقوق ما كانتش بتضيع عنده سواء حقوق المسلمين أو حتى الكفار لما كانوا بيحسوا بالظلم من أي حد طول ما النبي عايش كانوا بيلجأوا للنبي يا رسول الله هم عارفين النبي مش هيضيع حق حتى الكافر اللي مش عايز يعرف ربنا سبحانه وتعالى لكن يا ترى مين الشخصية اللي النهاردة هنقعد جنبها في الصف الأول في فصل هيتعلم فيه من ربنا عز وجل صفة تخليه حقاني مين الشخصية اللي دخلت فصل الإنسان العادل شخصية ربنا بيحبه والنبي قال له كده والنبي بيحبه والنبي قال له كده وكمان الجنة بتحبه والنبي قال له كده تصور لما يكون إنسان الله والنبي وكمان الجنة بتحبه النهاردة هنتكلم على صفة العادل عند سيدنا أبو الحسن علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وجوز بنت النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشخصية طالب مدرسة الحب اللي اتربى على ايد النبي وشاف مواقف النبي اظهر له فيها عدل ربنا عز وجل لان طالب مدرسة الحب النهاردة اللي دخل فصل العادل عشان يبقى انسان حقاني شاف صفة ربنا صفة العدل عدل ربنا عز وجل ربنا العدل اللي مفيش حقوق بتضيع عنده في الدنيا ولا في الآخرة ربنا العدل اللي بينصر المظلوم وإن كان كافرا عشان كده النبي حذرنا وقال اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإن الله يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك الدعوة دي ولو بعد حين هينصر الكافر على المسلم لو كان المسلم ظالم والكافر مظلوم ربنا العدل اللي ما بتضيعش ابدا عنده حسنه لو عملت حسنه صغيره تلاقيها يوم القيامه بل ويضاعفها لك كما قال رب العالمين ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما ربنا العدل اللي موزع خيره على الناس وما بيظلمش حد ولا يظلم ربك احدا بل ان ربنا عز وجل لما اتكلم على العدل قال حديث لما تسمعه تقول ياه هو فعلا الظلم كبير كده قال صلى الله عليه وسلم قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما تصور لما ربنا يقول ان في حاجة ربنا حرمها على نفسه تصور لما يكون في فعل الله قال انه حرام على نفسه ما بالك لو بني ادم ما دخلش مدرسة الحب واتصف بصفة انه يكون حقاني انسان عادل ويلا نخش مع بعض فصل العادل اللي مكتوب عليه من بره ان الله يأمر بالعدل ونقعد جنب سيدنا علي بن ابي طالب وهو قاعد تحت ايد النبي والنبي بيوري له صور عدل ربنا وازاي ربنا ما بيظلمش حد وبيدي لكل حقوقهم 13 سنه في مكه يشهدها من اول يوم سيدنا علي بن ابي طالب اللي اسلم في اوائل الايام مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنه كلها ظلم للنبي من اهل مكه ظلموا النبي واتهموه واتهموه انه ساحر ظلموا النبي واتهموه انه شاعر ظلموا النبي واتهموه انه مجنون عليه الصلاه والسلام وبعد 13 سنه من الايذاء والظلم مع انه ما بيحبلهمش الا كل خير بعد 13 سنه يتفقوا ان هم يتخلصوا من النبي من غير ما يعمل لهم حاجه ظلم وبطريقة في منتهى القسوة ان هم يجمعوا شباب القبائل عشان يضربوا جسد النبي الشريف بالسيوف عايزين يقطعوا هذا الجسد الشريف في ضربة رجل واحد زي ما حضراتكم عارفين كل الصحابة هاجروا لم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وأهل بيته ولكن هم كمان دلوقتي حالا ربنا هينجيهم من أيادي المشركين ويهاجروا ولو سمحت يا علي أنا هقول لك حاجة خد بالك النبي أفعاله وأقواله من عند ربنا وحي وما ينطق عن الهوى ما بالك أفعاله إن هو إلا وحي يوحى يا علي خليك خليني ليه يا رسول الله أصل ربنا عايزك تبقى قاعد ليه يا رسول الله عشان ترد الأمانات إلى أهلها مش معنى إن هم ظلمونا إن إحنا هناخد حقهم إحنا متربيين تربية الرب سبحانه وتعالى الذي يربي العباد بظهوره بصفاته في حياتهم عشان يشوفوا صفاته ثم يتعاملون بها مراد ربنا تفضل يا علي عشان ترجع الحقوق بس دول ظلمونا يا رسول الله اللي يظلم نظلمه واحدة قصاد واحدة لا يا علي الله صفاته لا تتغير لما العباد بيظلموا نفسهم ويتجرأوا على ربنا ربنا ما بيظلمش حد وربنا علمنا عشان نكون عباد ربانيين نتخلق بأخلاق الله الصفة دي ما تتغيرش فينا مع العادل والظالم مع المجرم ومع الطيب معانا ويقعد علي بن أبي طالب ويمشي النبي وأبو بكر في قصة الهجرة المشهورة ويخشوا على علي بن أبي طالب ويرفعوا الغطاء عشان يضربوه أكنه النبي صلى الله عليه وسلم وفجأة يفاجئوا إن ده علي بن أبي طالب أين محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما عرفش ياخدوه يضربوه وبعدين يربطوه عند الكعبة وفي الآخر يبصوا يلاقوا إنه ما فيش لازمة إن هم يمسكوا علي بن أبي طالب فيسيبوا علي بن أبي طالب بعد ما ما بقاش في مسلمين إلا يعني عدد لا يذكر ما فيش مسلمين في مكة خلاص يسيبوا علي بن أبي طالب يقول ابن كثير في البداية والنهاية فانطلق علي مش عشان يروح المدينة فانطلق علي يبحث عن أهل الأمانات الكفار اللي عايزين يقتلوا النبي ظلما صلى الله عليه وسلم يبحث عنهم حتى يعطيهم الأمانات فسلم كل الأمانات تنفيذا لمراد الحق العدل سبحانه وتعالى ثم قال كلمة في منتهى منتهى العدل منتهى الحق قال ثم برئت ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الحقوق راحت خلاص لأصحابها هسافر وأنا مطمن إني كنت خليفة لربنا في وسط خلقه كنت خليفة لله العدل الذي يوصل الحقوق إلى أهلها أنا كمان اتربى على ايد النبي سيدنا علي بن ابي طالب وتعلم يوصل الحقوق الى اهلها في صوره من صور ظهور الله العدل قدام عينين سيدنا علي بن ابي طالب وعمال يشاهد وخطوه ورا خطوه وموقف ورا موقف عشان بعد شويه هيتخرج هو كمان يتعامل بعدل ربنا صلوا على سيد العادلين شكرا على الفصل ان شاء الله الحمد لله على السلامة يا علي أكتر من 450 كيلو ماشي لوحدك بعد ما نفذت مراد ربنا في إقامة العدل والحق ورجعت الأمانات حقوق الناس مع أنهم بالتفكير البشري ما يستهلوش عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله لا يتغير العدل عدل والإنسان الحقاني اللي هيخش فصل العادل هيشوف صور عدل ربنا مع اللي يستحق واللي ما يستحقش على فكرة سيدنا علي بن أبي طالب في مقام ابن النبي النبي اللي رباه على إيديه واحنا كمان محتاجين عيالنا من صغرهم لان عيالنا من صغرهم احنا من اوائل المصادر اللي بتشكل تفكيرهم مش ممكن ابني ابقى داخل من بره زهقان ولا عندي مشاكل ولا الطريق كان زحمه اخش ازعق فيه والولد ما عمليش حاجه فالولد يبقى من جواه مستغرب هو بابا ليه ظلمني وزعق لي او بابا ليه ظلمني وضربني انا اعرف اباء لما بيغلطوا في حق عيالهم بيروح يتاسف له يا ابني انا كنت متنرفز حقك عليا انا ما كنتش قاصد ومش لازم عشان انت ابني الضعيف افش غل فيك فيبدا الولد يتعلم ان الاب ممكن يرجع للحق ممكن يزعق للام الراجل ده وبعدين يكتشف انه غلط يتاسف لام لمراته قدام العيال عشان يعرفوا ان مش عشان الاب هو صاحب السلطه يطلع العيال كده من صغرهم متربيين للرجوع للحق لان الاب شربهم صفه الحق انه بيرجع الحقوق لاهلها وينزل القرآن بعد رجوع سيدنا علي بن أبي طالب والآية دي يا جماعة هي محور حلقتنا النهاردة وربنا عز وجل بيظهر عدله في صورة كلامه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى نزلت في المشركين الآية تاني يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله أقف لربنا أقف وانصر ربنا العدل اقف وخليك خليفة ربنا في موقف الحق فيه مش واضح وانت عارف فين الحق انصر ربنا عز وجل كونوا قوامين لله شهداء بالقسط القسط يعني العدل ولا يجرمنكم يعني محدش يدفعكم ومحدش يضغط عليكم ولا يجرمنكم شنآن قوم شنآن يعني عدوان ما يبقاش عدوان حد عليك ده يدفعك انك تظلمه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى عشان تبقى خليفة ربنا العبد الرباني العادل تنزل ويسمعها علي بن أبي طالب نزلت في مشركين مكة يا مسلمين خليكوا عادلين مع الكفار ما بالك إزاي تبقوا عادلين مع بعض وكل شوية يشاهد سيدنا علي صور عدل ربنا عز وجل في الكون اسمع الآية دي اسمعها لان احنا بنخش كتير في مشاكل كتير مع بعض كان في بنتين في الشغل متخانقين مع بعض ومختلفين في وجهات النظر وفجاه المدير سال واحده منهم انها تشهد في حق التانية هل هي بتشتغل كويس ولا لا الحقيقه انهم مختلفين في حاجه تانية ملهاش دعوه بالشغل وهي عندها فرصه دلوقتي انها تشهد شهاده ما فيهاش حق للبنت اللي مختلفه معاها بس الحق بيقول ان البنت دي شغاله كويس الاتنين متخانقين الاتنين متخاصمين واول ما المدير سال تسمع الناس الحقانيه اللي ما تجيش على حد عشان بس مختلفين مع بعض شهدت فيها شهاده يا جماعه رفعتها للسماء في الشغل قدام المدير وقالت قدام الناس مش معنى ان احنا مختلفين ان انا اشهد عليها بالباطل واضيع حقها ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ويكبر سيدنا علي ابن ابي طالب قدام النبي بيتربى في فصل العادل اللي بيشاف صفه ربنا العدل اللي ما بيظلمش حد مسلم او كافر وبيدي الحقوق وسيدنا علي يطلع حقاني ويندهه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يربيه اكتر على العدل ويعرفه معلومه اعرفها كويس زي اسمك لان احنا لو مفهومنا تجاه العدل اتغير النهارده اتصور ان احنا ان شاء الله مش هنظلم حد لان الظلم الله حرمه على نفسه سيدنا علي النبي يندهه يقول له يا علي انا عايزك وانت شاب صغير تروح تحكم بين اهل اليمن فسيدنا علي يبدي يبدي تخوف هم اكبر منه في السن يا رسول الله تفتكر هيسمعوا كلامي ويذعنوا ويسمعوا كلام الحق من حد اصغر منهم فقال انطلق يا علي فان الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك ثم دعا النبي وحط ايده على قلب علي اللهم ثبت لسانه ده عايز يقيم عدلك يا رب ويدي الناس حقوقها اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه يروح سيدنا علي وربنا يخضع القلوب ليه في اليمن اقف هنا اقف هنا في فصل العادل اللي بتشوف فيه صفة ربنا العدل خدت بالك النبي قال له ايه قال له لو انت رايح ناوي تدي الناس حقوقها وتبقى حقاني لانك اتربيت في فصل مدرسة الحب الانسان العادل اللي شاف عدل ربنا ربنا مش هيتخلى عنك لو انت رايح تقضي ما بين الناس لو انت رايح تحكم ما بين الناس لو انت رايح تفض خناقه ما بين الناس لو انت قاعد بتتكلم مع حق وناوي تدي الحقوق اعرف ان الله لن يتخلى عنك ابدا وقف هنا وشوف صور كتير في حياتنا ما بناخدش بالنا واحنا بنضيع بسبب ان انا واقف في مناقشه مثلا زوج مع زوجته واقفين في مناقشه مع بعض وحد داخل يصلح ما بينهم الراجل يكذب يكذب عشان يبين نفسه مش غلطان وان الست مقصره في حقه ايوه بس ده حقها عليك انك تقول الحق والست تنكر تنكر جمال جوزها عليها وتفاجئ ان البيت بيتهدم بسبب ان الاتنين بيكذبوا ومش بيدوا حقوقهم اثناء لما حد بيصلح ما بينهم وشوف ربنا لما يقول ان يريد اصلاحا يوفق الله الله بينهما لو بتدور على الحق وعايز تصلح بيتك ربنا هيعينك اصل انت عارف وافتكر المفهوم ده قبل ما نخش على بقى ايه افعال سيدنا علي لما بدا يتعامل مع ناس وازاي كان بيرجع الحقوق افتكر المفهوم ده اللي بيرجع الحقوق وبيقيم حق ربنا وبيعدل زي ما ربنا بيعدل هو بينصر ربنا في الموقف ده فلو نصرت ربنا لا يمكن يخذلك ويتخلى عنك مش ممكن تكون خليفة ربنا في الموقف ده موقف بنتكلم مع بعض بنتناقش او في تجاره ايا كان فيها حقوق وواجبات وانت قلت انا لازم ادي الحق اعرف انك في اللحظه دي تتخلق باخلاق الله اعرف انك في اللحظه دي بتقيم عدل ربنا اعرف انك واقف خليفه لله عبد رباني لا يمكن يسيبك لانك نصرته نصرت العدل الحق سبحانه وتعالى ساعتها يأيدك وتجيلك دعوه النبي اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه مش مجرد خد بالك ساعات بنخش في مناقشات وانا اعرف ناس بلا- بعينيهم كده يخش في المناقشه مش ناوي يظهر انه غلطان حتى لو معهوش حق ممكن يبقى لسانه جامد متمرن ازاي يكون مثلا يزعق في وقت معين او يهدي في وقت معين او ياخدك في حاجات تتوهك بس ما يطلعش غلطان هذا الانسان ربنا بيخذله وبيتخلى عنه لانه قرر انه ينصر نفسه مش ينصر عدل ربنا وحق ربنا ساعتها بيتفضح بلسانه وربنا ما بيهديش قلبه لانه ما نصرش الله الحق العدل اللي أمر بإقامة العدل والحق وده شافها سيدنا علي وأختم مواقف أختم مواقف سيدنا علي بن أبي طالب كلمة قالها له النبي قبل ما يتخرج من مدرسة الحب عشان يمارس حياته حقاني يقيم عدل ربنا تعالى يا علي نعم يا رسول الله أنت عارف يا علي أن رحمة ربنا وسعت كل شيء ايوه يا رسول الله عارف انت عارف يا علي ان ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء ايوه يا رسول الله في القران يا علي لعن الله لعن يعني اطرد من رحمه تصور إن في ناس هتتلعن يعني ربنا رحمته مش هتدركهم لعن الله من غير تخوم الارض الحديث ده اللي رواه لنا سيدنا علي التخوم يعني العلامات بيني وبينك ارض تقوم انت مزحزح شويه علامه الارض عندك فتاخد شبر من ارضي يطرد من الرحمه قيس بقى موضوع تخوم الارض اللي هي العلامات دي على العلاقات اللي بيننا وبين بعض الحقوق والواجبات تدوس عليا عشان تاخد جزء من حقي تقول لي كلمه او تحكم عليا بالباطل وانا ما اكونش كده وتكسر قلبي وانام دمعتي على خدي ده مش حق ده مش عدل تقول كلمه في ظهري تكسر منظ... ت- تهين منظري قدام الناس وانا في الشغل ولا في حته ي- يحب ان حد يعزني وانا مش موجود عشان ارد عن نفسي لعن الله من غير تخوم الارض جه كده فخد حته اكتر من حقه فعلا يا رسول الله انا هتخرج من مدرسه الحب فعلا حقاني انا شفت صور ربنا العدل ويطلع سيدنا علي بن ابي طالب وتعدي بيه الايام ويموت النبي عليه الصلاه والسلام ويموت ابو بكر الصديق ويجي في وقت خلافه عمر بن الخطاب يقف سيدنا علي بن ابي طالب قدام سيدنا عمر بن الخطاب سبحان الله يجي واحد ضد سيدنا علي في خصام معين او في حقوق بينهم وبين بعض واقفين قدام امير المؤمنين عمر فسيدنا عمر يقول لسيدنا علي بن ابي طالب يقول له يا ابا الحسن هل ترضى ما قاله خصمك؟ أبو الحسن دي كنية سيدنا علي بن أبي طالب الكنية بتقال للتعظيم أو للدلع حاجة حلوة العرب بيحبوها يا أبو فلان يا أبو, يا أبا الحسن هل ترضى ما قاله خصمك فغضب سيدنا علي فسيدنا عمر الفاروق اللي العدل والحق كله عنده قال له أنت غضبت ليه يا أبا الحسن قال لأنك ناديتني بأبي الحسن وقلت عليه خصمك وانت بتتكلم يا عمر ساوي ما بين الاتنين لو هتقول لي يا ابو حسن قول له يا ابو فلان هو كمان يا اما تسمينا احنا الاتنين خصوم سيدنا علي بن ابي طالب ابن عم النبي ومقامه معروف من اوائل الصحابه في الاسلام بس لا احنا الاتنين زي بعض واحنا بنتقاضى ليك يا امير المؤمنين يا نهار ابيض للدرجه دي الحقوق مع ان كتير مننا ممكن يبقى في بينه وبين حد حق فيروح يجيب واسطه يروح يجيب واسطه عشان يدوس على التاني عشان ياخد حقه يروح يجيب واسطه عشان هو عارف حد في جهات معينه لها سياده في البلد ولا حاجه ويدوس على حق الراجل ده سيدنا علي بيقول له ما تندهنيش حتى ما تقولش اسمي بطريقه اشيك من اسم التاني انده يا ابو فلان هو كمان سبحان الله بص شوف التخلق شوف سيدنا علي بن ابي طالب لما تظهر يظهر تخلقه بصفه الله العدل برضه في يوم من الايام نفس الموضوع حصل سيدنا علي بن ابي طالب كان هو ساعتها امير المؤمنين بقى بعد وفاه سيدنا عمر وسيدنا عثمان امير المؤمنين وفي حرب من الحروب كان بيحارب الدرع بتاعه ضاع منه فلقاه واحد يهودي لقى الدرع بتاع سيدنا علي بن ابي طالب فاخده فسيدنا علي شافه من بعيد ده درعي هو عارف درعه بس ما فيش شيء مميز معين فيه لكن هو عارف درعه قالوا لا ده مش درعك ده درعي انا ده يهودي وده امير المؤمنين راحوا لقاضي المسلمين اسمه شريح واحد من التابعين اتربى على ايد سيدنا علي اتربى في مدرسه الحب لان طلبه مدرسه الحب بينقلوا الصفات دي للاجيال اللي بعدهم من ربنا للنبي للطلبه للاجيال اللي بعدهم ويتوارثوا المنهج شريح القاضي جاب اليهودي وجاب امير المؤمنين حاكم العالم وقتها لان الاسلام كان بيحكم اغلب العالم وقتها يا امير المؤمنين ده درعك قال له اه يا يهودي درعك قال له اه قال له يا امير المؤمنين هي في ايد اليهودي عندك علامة تميز بيها الدرع؟ قال له لا قال له طيب خلاص حكمت بالدرع لليهودي قال له طيب سلام عليكم عليكم السلام خرج اليهودي هو بيقول ايه ده انا كنت الاظلم ورجع لشريح وقال تعالى يا علي انا كنت الاظلم هي درعه ولو شاء علي لاخذها بالقوة فهو امير المؤمنين اشهد انها اخلاق الملائكة انا عايز اعدل على اليهودي واقول له يا يهودي اشهد انها اخلاق الله خلق العدل صفة العدل هو عنده سلطة ممكن ياخدها بالقوة سلطة عليك أنت وشرائح القاضي أمير المؤمنين عشرة مبشرين بجنة جوز بنت النبي صلى الله عليه وسلم لكن خلاص دي قضية وأنا ما عنديش اللي يثبت قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه أخلاق الملائكة لا يا يهودي دي أخلاق الله تخلقوا بها مرة كنت في مطار من المطارات في أحد الدول العربية القصة دي حصلت معانا مش مثلا سمعت عنها فكنت في المطار وخلاص الطياره ناقص لها خمس دقائق قاعد انا وواحد صاحبي دكتور وبعدين قاعد جنبنا في المطار واحد راجل كبير مثلا 50 سنه تقريبا وبيدخن واحنا لازم نقعد قدام الباب ده عشان الطياره هتطير خلاص نطلع نركب الطياره ونطير الراجل بيدخن عمالين احنا نكح تعبانين وصاحبي عنده حساسيه من التدخين فبقول للراجل بعد اذن حضرتك ممكن بس تطفي السيجاره قال لي لا وبدا ايه يحس ان ازاي حد يوجهه قال لي لا قلت له بس حضرتك احنا مش قادرين احنا تعبانين قال لي روحوا في اي حته في المطار قلت له حضرتك الطياره ناقص لها خمس دقائق قال لي مش طافي السيجاره فانا سكت كده قال لي بقول لك ايه انا عقيد ايوه يعني عايز ايه يعني مش فاهم يعني ايه عقيد يعني عاي... يعني بيعمل ايه العقيد بالسيجاره دلوقتي في المطار يعني ايه المعلومه دي قال لي يعني عقيد يعني لو رحت قلت للحراس اللي هم العساكر يعني ما حدش يقدر يوجهني اطفي السيجاره لان انا عقيد طبعا انا قعدت افكر اعمل مشكله اعمل مصيبه معاه يعني ولا اعمل ايه ولا اسكت ولا اروح الطياره عايزين نسافر عندنا مسارح قلت له طيب شكرا يا سيدي انت عقيد ربنا ي... ربنا يوفقك في اللي بتعمله يعني ومشينا ركبنا الطياره انا عقيد العقيد المفروض يحمينا العقيد المفروض يسعى على راحة الناس لأنه صاحب سلطة صاحب السلطة بيخدم الناس مش بيفتري على الناس سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حاكم العالم العالم وقتها ما عندوش ما يثبت أن الدرع درعه واليهودي عارف أن هو من جوه كذاب بس شاف الحق بيجري على إيد الحقاني العادل علي بن أبي طالب فقال ايه ده اخلاق الملائكه لا دي اخلاق ربنا يا يهودي اتعلم تحت ايد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن ابي طالب وشاف صور عدل ربنا شافها يوم ما ربنا امر بترجيع الحقوق للكفره اللي عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم شافها يوم ما ربنا عز وجل خلى النبي يقول له لعن الله من غير تخوم الارض ما تاخدش الحق ولو شبر من الارض شافها يوم ما ربنا قال يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله قوموا لله انصروا ربنا عز وجل شهداء بالقسط يعني بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اوعى حد يتعدى عليك فانت تظلمه لا لا تتغير لأن الله لا يتغير سبحانه وتعالى بيعدل وبيدي الحق للكافر والمسلم للكويس وللوحش سبحانه وتعالى شافها عليه فبدأ يتخلق بيها ومش معنى أنه صاحب سلطة أن يدوس على الغلابة ده كان سيدنا علي بن أبي طالب في مواقف للتخلق ولسه مستمرين مع تخلقه بس هسيبكم الأول تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين أشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله عشان كده ما تستغربش ان سيدنا عمر بن الخطاب لما يشوف مواقف عدل سيدنا علي بن ابي طالب يقول لولا علي لهلك عمر سيدنا علي كان مثال للعبد الرباني العادل المتخلق باخلاق الله خليفه الله في الارض وسط الناس يقيم عدل ربنا وهو متاكد ان دعوه النبي هتوصل له اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه لان خليفه ربنا اللي بينصر ربنا عز وجل وبينصر حق ربنا وعدل ربنا ربنا مش هيتخلى عنه ابدا علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما علم سيدنا علي بن ابي طالب اقامه عدل ربنا شرب عدل شرب هذه الصفة وبقى مفاهيم العدل وهو بيتكلم مع ناس تطلع حتى انه كان يقول برحمته ترحمون والى جنته يصير المقسطون كان يقعد في خطبه يفهمهم ان احنا يا جماعه هنخش الجنه برحمه ربنا مش باعمالنا لكن لو انت عايز بقى فعلا توصل لجنه ربنا خليك مقسط برحمته ترحمون والى جنته يصير المقسطون قال لك ليه الكلام ده المقسطين يعني العادلين قال لك لان ربنا عز وجل ممكن برحمته يتجاوز عن كل ذنوبك لو كانت واصله لاخر حته في السماء لكن لو ذنب قد كده ذره في حقوق العبيد هتقف وتتقفل امامك ابواب الجنه لغايه ما يتاخد الحقوق لانه ما كانش حقاني هذا الانسان في الدنيا وما اعطاش الحقوق لان ربنا عنده ثلاث دواوين يعني زي ثلاث كتب ديوان فيه ذنوبك ممكن يسامحك وديوان لو مكتوب فيه مشرك للاسف الشديد لو مشرك يبقى ده مش من اهل الجنه وديوان فيه ذنوب الحقوق بتاعه العباد اللي عندك فلو كنت واخد حقوق العباد ربنا لا يتجاوز عن هذا الديوان ولو ذرة واحدة إن الله لا, لا يظلم مثقال ذرة فقال لهم رجعوا الحقوق رجعوا الحقوق عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وعلم سيدنا علي إن ربنا عز وجل يوم القيامة في منابر حول العرش إن المقسطين يعني الناس اللي عندهم عدل على منابر من نور يوم القيامة وعلى يمين الرحمن وكلتا يدي الرحمن يمين مين دول اللي على منابر من نور أرقى أنواع المنابر نور ثم ذهب ثم فضة مين دول المقسطين اللي بيعملوا إيه الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا لو بتحكم بين اتنين أو لو أنت حاكم أيا كان بس خلينا على مستوانا إحنا أكتر اللي هو أغلب الناس يعني لو بتحكم لو بتحكم على حد أنت مع إن مش من حقنا نحكم ولو حكمت على حد احكم بحسن الظن لحسن يوم القيامة ربنا النبي عليه السلام قال مش هيبقى على منابر من نور اللي بيظلم في حكمه أو في حكمه بين اتنين أو هو مع أهله مع مراته يقول لها وطي صوتك وهو أصلا صوته عالي تقول له احترمني وهي ما بتحترموش أنت إزاي طالب عكس اللي انت بتعمله انت كده مش حقاني احترموني يا اولاد وهو عمال يظلم في اهل البيت هم هيشربوا الاحترام والحق منك فكون انت كالمقسطين اللي على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وكان يمشي سيدنا علي الحقاني اللي اتخرج من فصل ال- ال- الطالب العادل اللي شاف صفة ربنا العدل يمشي في السوق وهو أمير المؤمنين يقول أيها الناس إن التاجر هو الفاجر إلا من أعطى الحق وأخذ الحق التاجر قدامه صور كتير للظلم والضحك على الناس لانه فاهم وممكن يكون الراجل اللي بيشتري مش فاهم ان التاجر هو الفاجر الا من اعطى الحق واخذ الحق كنت اعرف واحد بيحكي لي عن والده من سنين طويله كان عنده محل بيتاجر بتجيله بضاعه بال- بالامانه كده ويتاجر ولما يبيع يرجع الفلوس لاصحاب البضاعه دي وكان شريك واحد فحصلت مشكله لشريكه واضح انه كان مظلوم المهم اتقبض على شريكه واتشمع المحل بالشمع الاحمر واتقفل فالشريك الطيب ده اللي ما اتقبضش عليه اللي هو الشريك الصالح يعني التاني اللي كان لسه موجود قعد يقول طب انا اعمل ايه في بضاعه جوه المحل والشريك اتقبض عليه والمحل اتقفل والناس اللي ليها فلوس راح باع بيته يا جماعه والناس بتقول ايه ده طب انت غصب عنك هتعمل ايه باع بيته عشان يرجع الفلوس بتاعت البضاعة اللي جوه اللي مش قادر يطلعها للناس وخدوا الناس فلوسهم وعدت الأيام وطلع الراجل المسجون ظلم واتفتح المحل كل الناس اللي يعرفها بقت ترمي البضاعة عنده لأنها عرفت إنه إنسان حقاني ما بياخدش الحقوق وربنا وسع عليه ووسع على اولاده فعلا ربنا مش بيتخلى عن الانسان الحقاني لان انت نصرت نصرت ربنا يوم ما تقف موقف حق انت بتنصره لانه ربنا عز وجل هو العدل اللي بيدي الحقوق ويوم ما تقول لا انا هعمل فيها شاطر ممكن تكسب موقف لكن هتخسر ربنا ممكن تكسب تكسب موقف في نقاش تبقى انت فيه اعلى وصوتك اعلى وعرفت تضحك على اللي قدامك لكن هتخسر تأييده لان دعوة النبي للحقانيين اللي دخلوا فصل العادل بس اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه وكنت اعرف برضو واحد راجل كان بيتا- بيتاجر في الزيت الراجل ده يا جماعه مثلا يوزن لك لتر يقول لك انت عايز زيت عايز لتر فيغرف من ال... من ال... بتاع البرميل الزيت يغرف على قد لتر ويصب لك في الازازه بتاعتك بس لسه في شويه زيت جوه الكوز بتاعه او جوه الاناء بتاعه يعمل ايه يجيب قطنه ويمسح الكوز من جوه ويديك القطنه اصل وانا بغرف لك اللتر اللي جوه ده اللي اتبقى اللي لازق في جدار الاناء بتاعه ده بتاعك فيقعد يمسح ويديك القطنه ايه ده ايه مثقال الذره شوف خلفاء ربنا الحقانيين قد ايه ومره برضو كنت بقرا مقال او حد حكى لي عليه ان في بعض المحافظات انت عارف البطيخ من بره اخضر وبعدين في طبقه بيضه كده وبعدين من جوه البطيخه حمراء تاكل انت الاحمر ده وبعدين الطبقه البيضه دي بعض الناس يا عيني على الغلابه اللي اتخدعوا بعض التجار ياخدوا الطبقه البيضه دي وبعدين يشووها ويبيعوها للغلابه اللي عمرهم ما داقوا سمك قبل كده ان ده سمك مشوي القشر اللي بيترمي في الزباله يتباع مثلا سعر السمك لو 10 جنيه يتباع ب 5 جنيه فالغلابه اللي عمرهم ما دقوا سمك يروحوا ياكلوا قشر البطيخ المشوي على انه سمك ما دقهوش قبل كده غش وخداع وافتكرت ساعتها كلمه النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا علي لما قال علي مني وانا منه علي حته مني وانا منه وافتكرت كلمه النبي لما قال من غشنا فليس منا انت مش مني لو خدت الحقوق بالباطل خدت حقوق الناس وما كنتش حقاني وما دخلتش مدرسة الحب وشفت صفة الله العدل اللي بيعطي الحقوق للكافر والمسلم وبينصر الحقاني كافر ولا مسلم وبينصر المظلوم كافر أو مسلم لأنه العدل سبحانه وتعالى جل في علاه لذلك سيدنا علي من كتر ما خلاص شرب فكرة مدرسة الحب وترسخ جوه قلبه صفة ربنا العدل كان يقول واحفظ دي زي اسمك كان يقول في تعريف المتدين تعريف الملتزم تعريف اللي بيحب ربنا سميه أي اسم قال أعلم الناس بالله أعظمهم أو أشدهم تعظيما لحرمة أهل لا إله إلا الله تاني أعلم الناس بالله من أكتر واحد يعرف ربنا فينا أشدهم تعظيما لحرمة أهل لا إله إلا الله حرمتي يعني حقوقي حرمة البني آدم يعني السياج اللي حواليه اللي ما ينفعش تتخطاه من حقوقه من هو أقرب واحد لربنا هو أكتر واحد يعرف ربنا لأن ربنا خلقنا عشان نعرفه فأقرب واحد اللي عرف ربنا طب مين أعلم الناس بالله أكتر واحد بيراعي الحقوق واكتر واحد ماشي كده يعني إيه عارف زمان كان اهالينا يقول لك يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم قال لك ليه قال لك لان ربنا امرك انك تاخد حقك ايوه خد حقك لما تكون مظلوم لان لك لما تاخد حقك ده إقامة لشرع ربنا وإقامة لحق ربنا وإثبات إن حق ربنا بيرجع لكن لو شاكك في حقك وحاسس انك انت لو خدت حقك دلوقتي ممكن تظلم قال لك معلش ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور في اللحظه دي لو حقك مش واضح يا بخت من بات مظلوم ويوم القيامه او في الدنيا قبلها ربنا ياخد لك حقك انا خلصت كلامي دلوقتي عن تخلق سيدنا علي طالب مدرسه الحب اللي شاف صفه ربنا العدل وهو بيدي الحق للكافر والمسلم وشاف كلام ربنا وعرف ان كلام ربنا بيدل على صفاته كونوا قوامين اقف وانصر ربنا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم اوعى تتغير اوعى واحد يعتدي عليك تظلمه ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى انصر المظلوم على نفسك لو كنت ظالم واوعى سلطه او جاه او واسطه او موقف تبقى انت بتعرف تتكلم احسن تاخد حق حد لعن الله من غير تخوم الارض اخذ حقوق الناس اللي ربنا قضى بالحقوق لانه العدل سبحانه وتعالى كن عبدا ربانيا عادلا كن عبدا ربانيا عادلا ويلا في فقره كن عبدا ربانيا يلا نناجي ربنا وناس كتير الطيبين قالوا ايه المناجاه دي عايزين نفهم يعني ايه المناجاه وانا قلت لكم يا جماعه ان العباده دي انقرضت من قلوب كتير مننا وكتير مننا يعني مش عارف يعني ايه المناجاه انك تكلم ربنا لانه قريب منك كلمه ببساطه بلغتك كلمه وفضفض له تشبه الدعاء لكنها ابسط من الدعاء و... وتحس انك انت قريب قوي انا كتير جدا ببقى راجع لوحدي من شغلي بالليل مثلا على الفجر بعد اجتماع طويل اقعد اتكلم اقول له شكرا انا بحبك قوي شكرا على العربيه اللي انا راكبها شكرا على الوقت اللي انت خلتني أ- اقعده وانا ب... مع اصحابي نتكلم عنك ونحضر برنامج نتكلم فيه عنك مش عارف اقول لك ايه بكلم اكن ربنا سبحانه وتعالى مش اكن هو قريب مني وعلى فكره دي عباده الانبياء دي حاجه احنا مش جايبينها من عندنا المناجاه مش فاكرين سيدنا موسى لما قعد يتكلم مع ربنا يا جماعه يوم ما كان اهل مصر بيجروا وراه عشان يقتلوه وبعدين قعد تحت شجره كده بعد ما كان متربي في قصر فرعون فجاه لقى نفسه لوحده تحت الشجره قال له يا رب انا محتاج فضلك ربي اني لما انزلت الي من خير فقير هي لغته كانت كده سيدنا موسى اتكلم بهذه اللغه ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ممكن انت تجيد اللغه العربيه وتحس انها قريبه من قلبك وممكن تتكلم بلغه اهل بلدك آه، آه، آه، او لغتك العاميه لو كنت مصري او لغه خليجيه لو كنت خليجي اللي تحس بيه يا رب انا محتاج لك يا رب محتاج لفضلك يا رب مش فاكرين سيدنا محمد يوم ما ضربوه بالحجاره في الطائف وقعد وقال يا ربنا ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي لو انت مش زعلان مني خلاص اللي يحصل يحصل المهم ما تبقاش زعلان مني عشان انا بحبك واحب ان انت تحبني مناجاه النبي صلى الله عليه وسلم مش فاكرين سيدنا يونس يا جماعه لما آه، آه، آه، كان في بطن الحوت وبعدين لقى نفسه لوحده في الضلمه قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا رب انا ماليش غيرك يا رب لو كنت عملت حاجه انا ماليش غيرك يا رب سبحانك اني كنت من الظالمين مناجاه ويا جمال مناجاه سيدنا يوسف يوم ما ربنا رفعه على العرش وطلعه من السجن ونصره وجاب له ابوه اللي كان تايه عنه من عشرين سنه قعد يقول له يا رب ياه يا موسع عليا يا اللي خلتني ملك يا اللي خلتني رسول يا اللي اللي علمتني ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض شفتك شفتك يا, يا كريم يا اللي اديتني يا اديتني كل اللي كنت احلم بيه واكتر كمان فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره شفتك وانت بتتولى امري يوم ما دخلوني السجن وطلعتني يوم ما اخواتي كانوا عايزين ياذوني وانت طلعتني من البير ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة لي طلب يا رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين دي المناجاة يا جماعة وإحنا المناجاة في مدرسة الحب بتنقسم لحاجتين مناجاة شفتك يا رب شفتك النهاردة صفة العدل شفت عدلك يا رب يوم ما رجعت لي حقي شفت عدلك يا رب يوم ما رجعت الفلان اللي اعرفه حقه اتكلم معاه سمعه اللي جوه قلبك قول له انا حسيت بيك ونفسي يا رب اشوف عدلك اكتر عشان قلبي يطمن اكتر يبقى اول حاجه رايت الله شفت عدلك يا رب الحاجه الثانيه الوعد أنا يا رب هكون عبد رباني عادل هتخلق بأخلاقك هطبق عدلك مع الناس ومش هظلم أي حد يبقى توعده بالمناجاة تقول له تقول له شفتك يا رب شفت عدلك أول حاجة تاني حاجة اوعده بالتخلق وأوعى تنسوه اوعوا تنسوا تخشوا على مصطفى حسن دوت كوم الاول تلتحقوا بمدرسه الحب عشان نبقى عددنا كبير نفرح النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوفنا ونفرح رب العالمين والحاجه الثانيه اختبار انت مين فيهم يلا خش عشان تعرف انت قد ايه آه، شبه سيدنا علي بن ابي طالب عشان لما تلاقي فرق بينك وبين شخصيته تعرف ايه اللي ناقصك عشان تبقى ماشي ورا سيدنا علي بن ابي طالب وتتشبه بيه ومن تشبه بقوم حشر معهم يا رب احشرنا مع كل طلبه مدرسه الحب اللي تربوا على ايد النبي مستنيكم بكره ان شاء الله اشوفكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته